كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة يرجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله سبحانه العفو الغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب اللهم تب علينا جميعا يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور أحمده سبحانه حمد القانع الشكور وأعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا وأن ينور قلوبنا والقبور وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فتور وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور جعل الليل لباسا والنوم سبات والنهار نشور ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور فلولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الأمور وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل صدقني إن قلت لك وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة المدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق من أجله مأجور ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور فيا سعادة من صلى على النبي محمد كامل النور اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله سيدنا محمد رسول الله ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام نداء وإنذار لكل من يخشى الله العزيز الغفار أحبتي في الله لابد أن نجلس جلسات مسارحة مع النفس كلنا أصحاب خطأ وذنب وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إلى قول سديد وإلى عمل يقبله الله الملك الحميد المجيد فيغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيبنا وأسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم بنية طيبة على السنة أمام هذه القناة الطيبة المباركة أن يجمعني وإياكم مع حبيبي وحبيبكم النبي في الجنة أحبتي في الله تحت عنوان يا هاجر القرآن أنت في خسران سنتكلم في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق لنخرج من هذا الأمر نعيش بالقرآن نصاحب القرآن نتنفس قرآن نحاول جاهدين أن نطبق ما في القرآن حتى يكون شفيعنا أمام الملك سبحانه الرحيم الرحمن نداء وإنذار أنت في خسران يا هاجر القرآن سنتكلم عن أنواع الهجر وكل واحد فينا يحط نفسه على هذا الميزان يا ترى هل إحنا معدودين من الذين يهجرون كتاب الله القرآن الكريم خلي بالك يا من تهجر القرآن العظيم قد يسقط عليك حكم من الأحكام وتصبح عدو عدو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أقول إن كل من ترك أو هجر القرآن بأنواع أو بنوع معين من أنواعه يعتبر عدو للنبي لا إنما هناك أنواع معينة من هجر القرآن من خلالها يصبح عدو للنبي محمد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى الله من بيصلي على النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم النبي محمد فيا أبي ويا أمي ويا أخي ويا أختي الجميع ينتبه احنا عاوزين نطلع النهاردة نعلم أولادنا قرآن عاوزين نطلع النهاردة الزوجة تسمع قرآن عاوزين نطلع النهاردة وأنا وانتم نتنفس قرآن نصاحب القرآن احنا عندنا ذنوب عندنا خطايا علينا من السيئات ما لا يعلمه إلا الله كثير من الناس عليهم هذه الأمور وأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض فأعيروني الأسماع والقلوب رحمني الله وإياكم النداء الآن يا هاجر القرآن أنت في خسران التحذير من الله تسمع الآيات اسمع الآيات وحد الله لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك يقول الله جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا اسمع كلام وصحصح كده وانتبه لكلام الملك الله يتكلم الملك سبحانه يخبر عن القرآن وعن ذكر الرحمن يقول الملك سبحانه للنبي محمد وكذلك كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكر القرآن العظيم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ده في يوم ايه ما تسمع كده الآيات يا ريت نتدبر كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ثم تأتي الآيات تزلزل القلب تقشعر منها الأبدان ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا آيات تزلزل القلب التحذير من الله من هجر القرآن خلي بالك القرآن الكتاب الوحيد اللي فيه تحذير شديد ووعيد لمن هجره من الله جل وعلا الكتاب الوحيد من بين كتب التي أنزلها الملك سبحانه اللي فيه نهي عن تركه وهجره ما تسمع كلام الله حين يخبر عن شكوى رسول الله بتصلي على النبي طبعا اللهم صل على سيدنا محمد خلي بالك ان النبي يوم القيامة بيشتكي العباد أسأل الله أن ينجيني وإياكم من هجر القرآن حتى لا نتعرض لشكوى النبي محمد حبيب الرحمن شوف ربنا بيقول ايه اسمع كده الآيات ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فين شكوى النبي وقال الرسول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ده أنا لو بعرف إن فيه واحد من البشر بيعرف عني سوء ببقى مكسوف ببقى خجلان فما ظنك بحبيبك النبي محمد يوم القيامة لما يشتكيك يا أمي ويشتكيك يا أبي ويشتكيك يا أختي ويشتكيك يا أخي لما يشتكيني أو يشتكي أحد الناس أمام الله حبيبي وحبيبكم اللي بيخاف علينا أكتر من أنفسنا اسمع الآيات وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا يا هاجر القرآن أنت في خسران ما تسمع كلام الله حتى في القبر وحتى يوم القيامة وفي الدنيا قال الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اللهم نجني وإياكم من الخسران وقنا يا ربنا من هجر القرآن ما تيجوا أيها الأحبة الكرام نتكلم عن أنواع الهجر وكل واحد فينا يضع نفسه على هذا الميزان أول نوع من أنواع الهجر أتحدث عنه الآن أيها الأحبة الكرام هجر التلاوة والسماع هجر التلاوة والسماع آه منذ كم لم تختم القرآن وانت يا أمي وانت يا أبي معلش بس يا شيخ لحسن احنا ما بنعرفش نقرأ عندكم تسجيل عندكم كمبيوتر عندك قنوات منذ كم لم نختم القرآن سماعا منذ كم من رمضان اللي فات أنا أقسم بربي إن فيه ناس من المسلمين إلى الآن لم يختموا القرآن لا استماعا ولا تلاوة شيخ إزاي بتقسم على شيء في علم الغيب في ناس قالوا لي كده من المسلمين بل من الملتزمين إلى الآن مشغولين بالحياة إلى الآن وقد استنوا بسنة رسول الله إلى الآن وهم يصلون للملك جل في علاه لم يختموا القرآن لا تلاوة ولا استماع ممكن ممكن فهجر القرآن تلاوة أو استماعا بمصيبة القرآن يا أخوانا ده كلام الملك إزاي نهجره تلاوة يا مولانا أنا معلش هقول لك على حاجة أنا أعلم قول العلماء أنهم كرهوا أنه من لم يقرأ القرآن فوق الأربعين أحيانا يعد عندهم هاجر للقرآن من غير طبعا أعذار والعلماء قالوا كده عدوا أو كرهوا هجر القرآن فوق الأربعين والمسألة في, مس... في... في أمور حكم على من هجر القرآن تلاوة أو استماعا فيها اجتهادات عند العلماء لكني أقول أيليق بي كمسلم وأنت يا أخي بك كمسلم تعبد الله الملك سبحانه الذي يعطينا كل شيء من الخير ويحفظنا من كل سوء ونحن ندفع أنفسنا إليه ثم يرعانا الملك ويحفظنا إن احنا نسيب كلامه لا نتلوه ولا نسمعه ما احنا بنسمعه يا مولانا في مقدمات المحاضرات وفي الاحتفالات وبنختم به البرامج والحاجات يا سيدي حلوة قوي القرآن مش يجب لا يجب ان احنا نبتعد عنه ابدا انا عارف ان في بعض الناس يقولوا ما احنا ما بنعرفش نقرأ ولا نكتب ايه رأيكم ان ما عادش حد له حجة في زميل ليا اخ وفاضل واسأل الله جل وعلا ان يحفظه ويحفظ اهله ذهب الى الصين فلما ذهب جاء بمصحف اشبه بمصحف المدينة المنورة وبدأ يفتحه قدامي قال لي امسك المصحف وامسك القلم ده قلم الكتروني بقول له ايه المصحف ده قال المصحف ده لأمي لأنها لا تستطيع القراءة والكتابة بدل ما تروح للشيخ كل شوية تغلط وهي بتحاول تحفظ وتتعلم على الشيخ وده الأصل لكن لما عاوز أراجع ده ما بعرفش أقرأ مش عارف أبص في المصحف في مصحف بقى إلكتروني يعني ثمنه كام مش هقول على سعره حاجات بسيطة خالص مش هيتعدى التسجيل المتوسط في السعر وتمسك المصحف تفتحه وتمشي بالقلم على رأس الآية فيقرأ تعيد تاني يقرأ الآية نفسها وما يتعداش الآية اللي وقفت على رأس الآية التانية طب عاوز أقرأ السورة كاملة تقف بسن الألم على رأس السورة محدش عاد له حجة مش عاوزين نتعرض لشكوى النبي محمد يوم القيامة فأول أنواع الهجر هجر التلاوة والسماع هجر التلاوة والسماع وبعض الناس للأسف الشديد لما بيسمعهم أو يقرأهم جعلوها مجرد عادة ممكن يقرأ القرآن لأنه معتاد كده لا لازم تحس بالقراءة لازم تتدبر وده اللي هنتكلم عليه من أنواع الهجر أيضا وانت يلي بتسمع قرآن بتستخدم القرآن في وقت الحاجة اللي انت عاوزها فقط واحد يقول لي ما يا مولانا ده قرآن حقي ده ديني ده كلام ربنا استخدمه في وقت الفائدة بتاعتي نعم مش هنكر عليك كده بس اوعى تقول للولد عندك وانت شغال مثلا في محل من المحلات على سبيل المثال ولا أعيب في أصحاب هذه الحرف الحلاق مثلا يا واد بندق نعم رش قدام المحل يا ولا وشغلنا قرآن عشان ربنا يبارك لنا في نفس اللحظة يجي راجل وقور ويقعد قدام الحلاق والقرآن شغال ويقول له نظف ارمي سنة النبي في القاذورات في سلة المهملات عادة بنبارك الأماكن عادة وواحدة متبرجة قاعدة على بتحاسب في السوبر ماركت أو في محل من المحلات وهي لابسة الجنس والشعر باين والعنق وما خف ولطف تبص تلاقيها مبينة كل هذه الأشياء وفي نفس اللحظة الصبح يقول لها يا بنتي اوعي تفتحي المحل إلا ما تشغلي قرآن إن صح الأول ألم تسمع كلام الملك سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن شغلي القرآن عشان ربنا يبارك المحل يا بنتي بنتك ديت ايه الجنس موجود والشعر موجود ونخالف الملك رب الوجود أكبر غلط ده سماع بنقول عادة وده خطر عظيم جدا مش عاوزين نبقى كده لابد أن نعي ما نقول وما نسمع من كلام الله النوع الثاني من أنواع الهجر هجر التدبر يعني ممكن فيه ناس بتقرأ وفيه ناس بتسمع لكن عند التدبر ما فيش شوف ربنا بيقول ايه اسمع الآيات أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يلي بتسمع بس وبتقرأ بس من غير تدبر قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون آيات والله أنا بحتاج حد يذكرني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لكن القرآن لم يكلف به الجبل لكن الإنسان بيسمعه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة اوعى تسمع القرآن وانت مش متدبر اوعى تسمع القرآن وانت مش واعي انه كلام الله يا ده انا جلست مرة في مضيفة من زمان وانا لسه صغير في اولى اعدادي واحنا لسه قاعدين كده قلت راح اسمع الراجل اللي صوته حلو ده في القرآن فدخلت عشان اعزي واعمل حجتي بالعز... بالتعزية واسمع القرآن فجت جلستي جنب واحد غني ولا أعيب الأغنياء فمنهم الآن من يجلس أمامي من أصدقائي وإخواني وأحبتي وأصحاب فضل علينا ومنهم من يستسن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقتفي أثر عثمان بن عفان ومنهم من يقتفي أثر عبد الرحمن بن عوف لكنني جلست بجوار رجل أعطاه الله مالا لكنه لا يعي شيئا مما أعطاه الله من نعمة جلست بجواره ووضع قدم على قدم طبعا أنا كنت في فترتها طبعا قاعد في الفلاحين وكان أكتر حاجة بعرفها عفاني الله وإياكم الشبشب يعني ما أعرفش الحذاء والراجل حاطط قدم على قدم وملمع الحذاء تلميعة أنا أرى فيها وجهي عفنا الله وإياكم وبدأ يهز في القدم اتشغلت عن القرآن جه الراجل القهوجي ساب كل الفلاحين أمثالي وبدأ يعرض على الراجل خد سبحان الله ولله در من قال يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها قلنا لا عيب في الأغنياء لكن في, في من يتعاملون معهم أنت بتقدر الرجل وتنزل الناس منازلهم لأن احنا مش عايزين تجرؤ على الناس كل واحد في مكانه نحترمه ونوقره ونقدره لأن ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس اوعى تخالف وتشز عن الميزان انك تعامل الناس بالتقوى والإخلاص انت دخلت علينا كلنا يا أخي اعزم عليه زي ما عزمت عليه المهم القرآن شغال وفي مخالفة حتى في مجرد العرض على الناس يعني خد قهوة راح مديله قهوة انا كان نفسي اشرب شوية مية راح معديني يا راجل يا طيب هو في حاجة اسمها سبت حد اربع مش في اتنين وتلات ما انا قاعد المهم هو ده اللي مزعلك وانا لا اللي مزعلني حاجة تانية ان الراجل هو بيسمع القرآن بقى والله العظيم سمعت الايات الراجل بيقول لي بقى اسمع كده الايه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم كل اللي قاعد دلوقتي بيقول يا رب سلم أظن ذلك وكل اللي سمع قال يا رب نجينا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم طبعا الراجل صوته حلو الألاف اللي قاعدة عمالة تقول الله والراجل الغني سمعته بيقول سمعته بودني بيقول لي بقى سلام يا رب وعدنا يا رب زدنا يا رب عجبت لعله يقصد القهوة فلا بد أن تحسن الظن وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أين التدبر في الاستماع رجل يقول يا رب زدنا يا رب وعدنا لعله يقصد القرآن لكن لابد من التدبر متى تقول يا رب وعدنا اسمع الآيات كده وحد الله لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين اسمع الآيات كده وعيش يقول الله جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يا رب وعدنا يا رب زدنا يا رب اسقنا من أنهار الجنة ومن يدي النبي حبيبنا قولوا أمين في الوقت ده تقول يا رب وعدنا يا رب زدنا إنما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم زدنا زيد لا لا لا لا بد من التدبر تدبر تلاوة واستماع على العين وعلى الراس انت راجل محترم لكن تدبر شوف انت بتسمع ايه ده مشكلة خطيرة يا اخوانا لأن القرآن كما تعلمون ذكر من قبل الرحمن جل في علاه وجعله الله جل وعلا ذكرى للذاكرين ربنا قال كده إنه ذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يبقى هاجر التلاوة يا اللي ما بتقرأش هاجر الاستماع يا اللي ما بتسمعش هاجر التدبر يلي ما بتتدبرش لابد من الوقار والاحترام لكلام الملك خرجت مرة بعد صلاة الفجر الصبح وبينما أنا في طريقي ركبت ميكروباص شفت كلام الملك مع وجود معصية خطر عظيم جدا خطر عظيم جدا يبقى الواحد قاعد في قلب البيت ومعلي القرآن لأن الأسرة تعلم عنه أنه من أهل الالتزام ثم يكلم فتاة أو فتاة تكلم فتى وعشان ما حدش يعرف من أهلها بتعلي القرآن ويبدأ الكلام ما نتك الله الآيات تزلزل القلب جلست مرة بجوار سائق من السائقين في ميكروباص واحنا لسه الصبح مش قلت لك المسألة مسألة عادة راح مشغل القرآن المنشاوي صوت حسن على الصبح ما شاء الله فأعجبت بالسائق قلت الناس دي بتنظف نفسها في الصباح في اللحظة نفسها راح مطلع السجارة وبدأ ينفث الله يحرم هذا الخبث ثم يسمع كلام الله وهو يفعل ما حرم الله أقسم بربي مع احترام لكل الشخصيات كما قلنا ننزل الناس منازلهم لو أن رئيس من الرؤساء أو حاكم من الحكام أو ملك من الملوك أو أمير من الأمراء وقلنا ننزل الناس منازلهم لكن إذا تكلم الأمير أو الملك أو الرئيس وانت قاعد بتسمع أنا قلت الكلام ده للسائق قلت له تجرؤ إنك تبقى في قصر الملك أو الأمير أو الرئيس وهو بيتكلم وتعمل مخالفة هو حرمها قال لي لأ قلت له تقدر تتكلم حتى في شيء حلال وهو بيتكلم قال لي لا قلت له أياليك بك أن تفعل الحرام وأنت تسمع كلام الرحمن قال لي والله أنت شيخ محترم وأول أخ يقول لي الكلام ده عشان كده أنا هسمع كلامك وراح طافي القرآن يا راجل طب ارمي السيجار طب ارمي السيجار يعني بالله عليك أرأيت تعاملا بسفاهة مع كتاب الله وكلامه بمثل هذا الأمر قلت له يا راجل تبطل القرآن عشان الحرام قال بص يا شيخ بقى أنا عملت حاجة من الاتنين الشاهد في المسألة هجر التدبر خطر عظيم جدا يا أبي ويا أمي ويا أخي ويا أختي لو مش هتقدر تقرأ اسمع لو مش هتقدر تسمع سمع يعني ايه أنا في المحل بتاعي وفي عيب إن القرآن يشتغل ادخل أي محل تعرف الوقار والاحترام على صاحب المحل مما يعمل فيه أو مما تسمعه من خلال الديجيهات أو السماعات أو التلفزيونات بتخش محلات كده تحس فيها البركة الراجل ممكن ينشغل لكن واحد يسمع آية واحدة قد يهتدي بها وكم من آيات زلزلت القلب وشعر منها البدن بل إن كثيرا من الناس أعلنوا إسلامهم بسبب آية من الآيات فالنبي محمد علمنا اللهم صل على سيدنا محمد قال بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف تاني بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف أي حاجة أي حاجة تقدر تقولها قال الله قال الرسول أنت مش هتسمع سمع غيرك يبقى هجر التلاوة هجر الاستماع هجر التدبر هجر العمل به ده الهجر أو النوع اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي هجر العمل بالقرآن في ناس بتقرأ حلو ما شاء الله عليهم والله العظيم تبكي إذا صليت ورا واحد فيهم وتسمع كويس لما يسمع تستشعر انه فعلا بيسمع بجمال بيسمع بتدبر ويسمع القرآن يخشع لكن التطبيق لا لعله لا يفهم عشان كده احنا بنفهم او بنذكر ما انا عارف ان كل اللي قاعدين ان شاء الله احسبكم على الفهم لكن وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يعني ايه هجر العمل به يبقى الواحد معلم قرآن وبتكلم بالأحكام وعنده القراءات مثلا لا أعيب كل معلم ولا أعيب كل طالب علم بل لكل قاعدة استثناء لكن أنا شفت واحد بيعلم قرآن ويخرج أجيال ويدوم إجازات في حفظ القرآن وهو الذي علم الأجيال قول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين نفس الراجل اللي خرج الأجيال دي شفته وهو شايل شاه معز على كتفه ورايح بها مولد من الموالد رايح فين أدبح حوالين الضريح ده التحذير ده التنبيه ده التذكير جاي من الله لرسول الله لأحلى قلب وأجمل وجه وأحسن صوت وأفضل خلق ومع ذلك قال له الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وانت شايل المعزة راح تذبحها عند الضريح بقول له ارجع يا مولانا انت ما علمتش واحد في يوم من الأيام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك قال لي مالك أنا أهم حاجة النية أنا لا أقصد شيئا هي لله تقربا يا رجل تقصد ذلك لبعدت عن هذه الشركيات ومنهم من يقرأ كلام الله جل وعلا اسمع كده الآيات وركز كده فيها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سمعت الآية؟ ركز في المثال ده الشيخ عبد الرحمن حميد كشك الله يرحمه غفر الله لنا وله وجعلنا وإياه وإياكم من أهل الجنة في يوم من الأيام دخلت عليه أم طيبة طاهرة أحسبها كذلك دخلت عليه وحذاؤها تحت إبطها ودخلت إلى البيت فقال دوسي يا أمي دوسي أنت مش دايس على موكت ده شوية خيش وشوية شولة قالت له يا ابني بيوتكم عندي زي الجامع شفت الناس بتحطنا في المكانة العالية ازاي والله شيء يخجل الإنسان يقشعر منه البدن وينفطر منه القلب خاصة الأباء والأمهات أو الإخوة لأصحاب الفطرة السليمة اللي ملهمش دعوة بقيل وقال إنما دايما يوقروا أهل العلم ولا يأخذوا عنهم إلا الخير ويتركوا لمن يفعل الشر لنفسه وحاله ويدعو للجميع بالاستغفار أم طيبة قالت لي يا ابني ما تدسش على بيتك أبدا بالحذاء انتوا بيتكوا عندنا زي الجوامع زي المساجد قال لها عاوز يا أمي قالت له عبد الرحمن اسم يعني مستعار حتى لا نذكر أسماء قال لها الطالب العلم اللي بيجلس عندي يوميا اللي بيقدم لي في محاضراتي ده صوته جميل عذب ما شاء الله عليك انت ربيتي انت علمتيه القرآن بالقراءات قالت لي يا ابني لسه ضربني النهاردة بالحذاء بالجزمة فبكى الشيخ ولا تدعيني له يا أمي نزل المحاضرة وشاء الله أن يطلب الشيخ من هذا الطالب أنه يقدم لدرس من دروس صلة الرحم وبر الوالدين فالولد بدأ يقرأ ويجري الله جل وعلا على لسانه قول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال له عدها لي يا ابني بالقراءات فبدأ يجيبها حفص عن عاصم وأرش عن نافع وبدأ يجيب الولد حافظ صوته جميل عذب فأبكى من في المسجد فميل الشيخ عليه وقال له يا ولدي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وإيه فالولد بيتحدى الشيخ بيقول له وبالوالدين إحسانا يا مولانا أنا ما غلطتش قال له طب اللي يضربهم بالحذاء يا ابني قال له هي اشتكت لك يا مولانا ومنتهى الإيه آه قول أنت أي لفظ الشيخ قال له تعالى يا ولدي أخذ على جنب بدأ يحدثه لحد ما تاب الولد ما شاء الله لكن الشاهد في المسألة إياك إنك تهجر هجر التطبيق ومن الناس من يقرأ قول الله اسمع الكلام من الملك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا طب ميراث أختك يا شيخ ضايع طب أخوك مضيع حقه ليه معلش يا مولانا دي نقرة ودي نقرة هجر التدبر بعد هجر الاستماع والتلاوة وهجر التطبيق مصيبة من المصايب الهجر الذي يليه من أنواع هجر القرآن يا رب يا رب نجنا من الخسران الهجر الذي يليه هجر التحاكم والتحكيم هقولها لكم عبارة بين قوسين عبارة بين قوسين من اعتقد أن القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان فقد رد شيئا معلوم في الدين بالضرورة عند العلماء وحكمه عند ربه إن الحكم إلا لله احنا مش بس بقى مش, مش لن ندخل في مسألة الجهالة في المسألة وغير وغير أنا أقول لابد أن يكون كل مسلم صاحب عقيدة سليمة على اعتقاد راسخ ويقين أن القرآن يصلح لكل مكان وزمان هتخش لي تقول لي بقى أصل احنا مش لاقيين اللي يطبقه مش لاقيين اللي يقدر ينفذه ده حاجة تانية بقى أنت حر لكن أقول عقيدتك إيه اللي في قلبك إيه إنك تعتقد أن القرآن يصلح لكل زمان ومكان لازم فهجر التحاكم والتحكيم مشكلة مشكلة كبيرة جدا مش عاوزين نتعرض لشكوى النبي ما تصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكوى النبي حبيبي وحبيبك يبقى هجر التحكيم والتحاكم الهجر الأخير اللي هتوقف عنده هجر الاستشفاء ليه يا أخي ليه بننسى كلام الله في مسألة الاستشفاء احنا خلاص هنطلب الرقية وهنروح للطبيب وهنعمل الحجامة وهنشرب عسل النحل وهنعمل السنن خلاص انت طلبت الأسباب لماذا تنسى كلام الله ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم في كتابه الكريم قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الملك والذي يقول القرآن فيه شفاء والفاتحة رقية والقرآن كله رقية ف القرآن الكريم فيه شفاء مش هقول لك جرب لكن ما عليك إلا إذا أخذت الأسباب لا تنسى كتاب الله سبب من أسباب الشفاء والله جل وعلا بيده الشفاء ألم تسمع كلام الله عن سيدنا إبراهيم حين يقول وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فالذي يعطي الشفاء هو الملك هو صاحب الدواء وهو الذي يعلم الداء اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما آمين يا رب وكل مرضى المسلمين يا رب العالمين وعاف الناس أجمعين آمين والله دعوة بمنتهى الإخلاص لكل الناس أن يعافيهم من الضلال والغم والكرب ولنفسي المقصرة فلا تنسى القرآن ولا تهجره من هجر اللي بيسموه هجر الاستشفاء هجر الاستشفاء فالله جل وعلا هو صاحب الشفاء اسمع كده ألم تسمع إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي فلا تردد يدي يا سيدي سفرة فقد عم الورى بخفي لطفي وعلى باب الكريم وقفت أدعو وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي فمن غيرك يكشف السوء عني ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي وأبدا لغير الله ما بسطت كفي اللهم اعطنا من الخير واشفنا يا رب اللهم أنزل علينا شفاء وسكينة من عندك يا رب العالمين إياك أن تهجر القرآن تلاوة أو تهجر القرآن استماعا أو تهجر القرآن تدبرا أو تهجر القرآن بالعمل به أو تهجر القرآن استشفاء أو تعتقد أن القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان إياك فأنواع الهجر عظيمة جليلة في بعض الناس بقى الحمد لله الحمد لله بيقرأهم ويسمعهم ولا يهجرون القرآن استشفاء ولا يهجرون القرآن بالعمل به لكن أحيانا بيغلب على كثير من الناس للأسف اللحن فقط ما يسمعوش القرآن إلا من صاحب الصوت الحسن هو يا مولانا مش مستحسن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا وقف بجوار داره واحد من الصحابة الأكارم إن بيقرأ بالليل يا بختك لما النبي يشوفك على طاعة نعم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات لكني أقول لك تخيل أنك تقرأ والرسول صلى الله عليه وسلم يسير بجوارك ثم يسمعك ولا تحب النبي يشوفك على معصية يا أبي ويا أمي يا ناس احنا عاوزين يعني يا حبايبي الأكارم الأفاضل احنا عاوزين تذكرني إن أستحي وأنا أذكرك إنك, إنك تتذكر إنك تتذكر فأنتم أصحاب حياء لكن فعلا الواحد لما يفكر فيها النبي بيمر ده أنا لو سمعني أحد المشايخ الكبار وأنا بقرأ بالليل هبقى سعيد ليه يا مولانا تبقى سعيد ليه رياء لا لأنني يعني أشكر الملك على ستر سترني إياه فلم يسمع هذا الشيخ عني إلا كل خير فما ظنك برسول الله اللهم صل على النبي محمد مر بجوار أبي موسى فقرأ القرآن فالنبي وقف يسمع ك... القرآن فجاء النبي صلى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد سمعتك تقرأ القرآن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال له الصحابي الجليل لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا إذا الصوت الحسن مطلوب جميل عشان تقدر تسمع كويس عشان ما تبقاش مرهق وانت بتسمع لأن في بعض الناس للأسف الشديد لما بيأذنهم مجرد الأذان في ناس بتقول لك مش مصلي في الجامع ده أنا أنا شفت الناس بتسيب مساجد بسبب الأذان إذا الصوت الحسن مقبول نعم لكن اوعى يلي بتسمع القرآن تسمع للحن بس ده خطر عظيم جدا ده أنا هحكي لك طرفة دلوقتي عن الدكتور عبد الله كامل عارفينه طبعا الراجل ده جميل ممتاز يعني أسأل الله أن يرفع قدره اللي بيقدم نبضات شاعر الذي أعطاه الله ابتلاء طيبا في في بصره كان بيحكي قصة جميلة قوي حدثته في مسجد من المساجد عنده في رمضان والناس حواليه بقى كتير وهو بيصلي فبيقرأ الفاتحة فكان في واحد من الناس تاب إلى الله احنا عاوزين برضه ناخد الناس على قدر العقل ومش عاوزين نتهم الناس بسرعة فراجل بيصلي ورا الدكتور عبد الله كان بيحكي لي القصة ديت ونحن في محاضرة من المحاضرات معا فبيقول لي بقى أنا بقرأ قول الله جل وعلا بيقول أول ما بدأت الفاتحة سبحان الله بيقول لي بقول لي بقى الحمد لله رب العالمين فهو بيقول لي بقى سمعت واحد قريب يقول ايه مم. فبيقول قلت بس انا يا اما هو ليا يا اما الليله ديت مش هتفوت فرحت مغير الرحمن الرحيم سمعت تقول اه مش ممكن ده لحن ده عايش مع اللحن لا يسمع تدبرا قصه حقيقيه اسمعها من الدكتور عبد الله فعلا تتعجب من بعض الناس اللي بيخش عشان يسمعوا الصوت وبس الشاهد راح مكمل قال لك بص بقى عشان الليله تعدي راح مكمل الفاتحه كلها كامله قال لو ترك الامر لي لاخذت ان اعطيناك الكوثر على مرتين في ركعتين ورحت مخلص وانا بقول الله اكبر برضه راح شغال معايا بنفس اللحن بقول بعد ما خلصت بقول لهم ايه ده مين اللي شغال ورايا اللحن ده فقالوا ده واحد من الناس الاساتذه قاعد وراك تاب من حوالي اسبوع ولا اسبوعين فبيساله قال له والله انا كنت موسيقار وتايب بيقول أنا تذكرت كلام النبي محمد لما الأعرابي بال في القبلة احنا مش عايزين نتهم الناس بسرعة لكن خدهم من مكان عدم التدبر إلى التدبر وانصحهم فبيقول له أنت بتعمل كده ليه قال له أنا لسه تايب وكنت موسيقار فعجبني اللحن فقال له الحمد لله إنك ما تدبرتش كنت قمت رقصت طبعا المسألة ديت خطر مش لحن اللي بنسمعه ده كلام الله من ذا تخاطب أيها القرآن سمعوك لو كان لهم آذان لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم وهم والملائكة والسماء مكان لا يسمعونك لو تليت مجردا جذبتهم الأصوات والألحان أنا عايزك توحد الرحمن لا إله إلا الله وتصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام اوعى يا مسلم اوعى يا مسلم تسمع القرآن لمجرد اللحن حلو قوي أنا بسمع أحيانا بعض الناس ما شاء الله والله أصواتهم حسنة جدا بل فيه ناس منهم لما بقعد قدامهم عشان يقرأهم بأنتشي بالاستماع لدرجة عجيبة جدا وتدبر وتحس بالآيات كأنك بتسمعها لأول مرة مش عايز أسمى أسماء لكن ده بيحصل بيحصل بس أنا بعيب على كثير من الناس مش بعيب بذكر ويمكن حد يفهمني هل ده صح ولا غلط حكاية نقرأ وبعدين نقول اطلع بالمقام السيك ما تخش على النهواند ما تخش على الصبا أنا مش عارف حد يفهمني يا ريت حد يفهمني بصراحة أنا لم لم يكن هذا الأمر موجود على أيام النبي محمد ولا على أيام الصحابة الكرام برضو حد يفهمني أنا مش عالم في القراءات أخذت مرة قارئ من القراء عشان أسجل له في شركة من الشركات التسجيل من حوالي سبع سنوات وصاحب الشركة يمكن قدامي وسامعني النهاردة وبعدين أخدت وقلت له تعالى معايا ونركب السيارة بتاعتي ونروح بقى الصوت ده عجبني قوي كنا في محاضرة من المحاضرات وقدم لي بتلاوة فبدأ يقرأ قول الله جل وعلا وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي والله العظيم أنا حسيت إن أنا عايش في قلب الطوفان ثم نزلت سكينة الرحمن عيشني في القرآن فعلا فقلت له لازم نسجل لك واحنا خارجين معاه ركبنا العربية وصاحب الشركة ورانا فقلت له سمعنا حاجة الله يكرمك فبدأ يقرأ من سورة طه صوت عذب جميل في إحساس أحسبه كذلك بس الإخلاص بقى وصل لقول الله جل وعلا اسمع وما تلك بيمينك يا موسى سبحانك رب راح ساكت أبص له ساكت وفجأة راح رافع إيده وراح عامل زي واحد اثنين ثلاثة وما تلك بيمينك يا موسى وراح جايبها تاني وبعدين راح محادف بقى على أغنية حكم علينا علينا الهوى بنفس الطريقة قلت له ايه ده ايه ده اللي بتعمله قال لي مش عاوزه تيجي مش عاوزه تيجي بنفس النغمه قلت له ما شاء الله انت فرحان انك راح تسجل قال اه يا فرحه امي الناس هتطلبني بقى وهطلع بقى بدل ما هاخد 500 جنيه في ال في ال في, ال في المياتم والحاجات دي هطلب بقى بال 2000 3 قلت له بص يا شيخ يا بتاع الشركة أنت أنا هسجل هو صاحبي قلت له أنا هسجل على حسابي ال 500 شريط وياخدهم يروح يفرح بيهم أمه أقسم بالذي رفع السماء بلا عمل خد الأشرطة نزل من الميكروباص وهو نازل في قلب المدينة بتاعته كربس وقع على الأرض جت العربيات دشدشت له جميع الشرايط حكم علينا الهوى ما ينفعش وما تلك بيمينك يا موسى آيات والله العظيم تخلي الجسم يقشعر البدن القلب يضطرب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشكو ومن أعرض عن ذكري والقرآن ذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كل الحياة تبقى كرب كل الحياة تبقى غم إن ابتعدنا عن كلام الله عاوزين نتفق إن إحنا نتنفس قرآن نعيش مع القرآن البيت يبقى فيه قرآن الأولاد يتعلموا قرآن عاوزين يا أخوانا الكلام ده فلا بد لنا أن نقف وقفة لنصحح ما نحن فيه من بعد عن كتاب الله وعن كلام الملك جل في علاه لأن فيه الهداية بعض الناس هتقول لي يا مولانا معلش كل الكلام اللي انت بتقوله ده حلو بس احنا مشغولين بإيه بشركاتنا وأعمالنا وبنصرف عليك ونصرف على فلان ونتزكى ونتزكي ونتصدق حلو وبعض الناس يقول لك أنا خايف على زوجتي زوجتي هسيبها بعد ما اموت او هسافر واولادي صغيرين وبنتي ما عنديش غير البنات اسمع بقى كلام ربنا اسمع كلام ربنا يا اللي انت عايز ربنا يصلح حالك يا زوجة يا اللي ما بتسمعيش كلمة حلوة من الزوج خد الآيات دي وطبقها في بيتك يا اللي انت عاوز مغفرة من الملك خد الآيات دي وطبقها في بيتك يا اللي انت عايز الفوز بكاس افريقيا وكاس أوروبا وكاس العالم خد الآيات ديت وانت هتفوز فوز ما فيش حد يعدله أبدا اسمع الآيات وحد الله هنتفق قبل ما نقرأ الآيات ان القرآن من أعظم القول السديد اسمع كلام الملك اسمع كده وتدبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صلاح الحال الزوجة اللي ما بتطيعكش يا مسلم تطيعك ونفس الكلام زوجك اللي ما يحبكش هيحبك ابنك اللي مش قادر يفهم في التعليم هيفهم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله علي ذنوب وعليك ذنوب وكل ابن آدم خطاء ويغفر لكم ذنوبكم اتنفسوا قرآن اسمعوا قرآن عيشوا بالقرآن النبي كان قرآنا على الأرض يمشي يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا اللي مستنيين كاس إفريقيا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد فاز فوزا عظيما يا إخواني يا أحبائي أنا والله بنصح نفسي قبلكم وبذكر نفسي وأنا لكم مذكر لست بناصح يا مولانا معلش أنا آسف ولادي ضعاف وزوجتي هسيبها بعد ما أموت وهسافر واسمع بقى قول الله واضح ضع في رصيد الملك ضع في خزائن الملك ما لا ينفد رصيده اسمع قال الله اسمع الآيات ديت نختم بيها بقى عشان نعرف يلي مشغول يلي عاوز تسيب رصيد اسمع الآيات وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا القاعدة اللي اتفقنا عليها إن من أعظم القول السديد كلام الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أذكركم بتحذير الله ثم أختم قال الله كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين إلى جهنم زرقا أنت في خسران يا هاجر القرآن لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية نحبكم جميعا في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كفاية نوم
لوجه الله